السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي وما فيش أجمل في الدنيا دي من إن إحنا فعلا نلتقي كل يوم ثلاث مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حس معايا كده إحنا داخلين على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وداخلين على نبي أوعى تنسى التأشيرة اللي كل مرة بنقول عليها صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي المرة دي لقينا النبي قاعد ومعاه مجموعة من الصحابة وبدأ النبي يوجههم لحاجة الحاجة دي تصلح بيت كل مسلم على وجه الأرض وتخلي الزوج والزوجة متحابين متآلفين تملى البيت بالبركة تملى الحياة بالسعادة تخلي الإنسان له ذكر عند الله عز وجل في السماوات السبع فالنبي بيقول لهم صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا وسمى رجل هي دي الرجولة الرجولة مش إن الإنسان يبقى قوي أو معاه فلوس أو أي حاجة الرجولة إيمان الرجولة خلق الرجولة التزام الرجولة اتباع لحبيبنا صلى الله عليه وسلم الرجولة عبادة لله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فالمولى فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله رجلا ايه مواصفاته يا رسول الله اللي انت بتدعي له بالرحمه خد بالك تدفع كام عشان تشوف النبي صلى لا ده يعني ده النبي بيدعي لك كمان بالرحمه قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته مش قادر ينسى زوجته حبيبته ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح بطراطيف صابعه كده نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام الاثنين وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله أكبر عشان كده درس الليلة بعنوان النبي وقيام الليل أنا بسمي قيام الليل ده عبادة الخواص هي عبادة اللي يدوقها مرة لن ينساها بالمرة بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى نبدأ الموضوع من أوله تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فاكرين لما اتكلمنا قبل كده عن أدنى أهل الجنة منزلة وهو دخول الجنة في حد ذاته فوز كبير أو ربنا قال عنه كده فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اتكلمنا عن أدنى أهل الجنة النهاردة يا أولاد احنا هنتكلم عن أعلى أهل الجنة منزلة قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لما ابن عباس اللي هو حبر الأمة للنبي دعاه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ابن عباس لما سئل عن هذه الآية قال الأمر أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره ما أقدرش أقول لكم تفسير الآية ديت لأن تفسيرها ده يعني ما يخطرش على قلب بشر ربنا بيقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من الذي أخفى لهم هذا الأجر وهذه المتعة وهذه العظمة كلها الله ما أخفي لهم من قرة أعين ليه يا رب قال جزاء بما كانوا يعملون الإمام القرطبي بيقول وهذا أو هذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلة واستدل بالحديث الجميل اللي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران ربه جل وعلا وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة فقال يا موسى هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيخيل إليها أنها ملأة قرب من باب الجنة سمع صوت بقى أهل الجنة وهم بقى بيتنعموا وبياكلوا وبيشربوا وقاعدين مع الحور العين ومتجالسين مع بعض فظن إن الجنة كلها مليانة فقال كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم يا رب ده مفيش مكان خالص يعني فقال له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا والملك ممكن يكون بيملك ربع الكرة الأرضية فقال رضيت يا رب ده كتير قوي قوي فقال جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في الخمسة قال له رضيت يا رب يعني عايز اقول له ده كتير قوي فربنا قال له ايه لك ذلك الخمسة دولت وعشرة أمثالي يعني ليك خمسين ملك من ملوك أهل الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى ولك فوق ذلك لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فسيدنا موسى استغرب قال رب هذا أدناهم ده أقل واحد في الجنة فما أعلاهم فقال جل وعلا يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولذلك الحق جل وعلا بيقول في الحديث القدسي الجميل اللي رواه البخاري ومسلم أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واحنا لما كنا بنتكلم عن علو الهمة قلنا يا جماعة إن النبي علمنا علو الهمة حتى في سؤال الجنة وفي طلب الجنة قال عند كما عند البخاري قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا وهي معادلة يا حبايبي هنحسن هنا هنلاقي الإحسان هناك هنقف هنا بين يدي الله وقفة صدق بين يدي الله وه- وفعلا هنقوم بحق هذه الصلاة هتلاقي الخير كله والإمام ابن القيم بيوضح المسألة دي بيقول لك العبد ليه موقفين بين يدي الله موقف في الصلاة وموقف بين يديه يوم القيامة فإن أحسن أو إن قام بحق الموقف الأول لو قمنا بحق الصلاة وصلينا كويس وصلينا بخشوع وأردنا وجه الله واتبعنا رسول الله وصلينا صلاة بجد جميلة وفيها و- وأحطنا الصلاة الفراء دي بالنوافل والسنن والرواتب في الوقت دوت هتلاقي الإكرام كل يوم القيامة فمن أحسن وقوفه بين يدي الله عز وجل في الدنيا أحسن الله وقوفه ويسر له موقفه بين يديه يوم القيامة ومن أساء جاء يوم القيامة فيعني وعوقب عقابا شديدا ربنا يعافينا ويعافيكم واحنا بنقول يا جماعه قول ابن عباس من أحب أن يهون الله عز وجل عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله عز وجل في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أخويا وحبيبي وأخت الفاضلة إحنا في ميدان منافسة مش منافسة في جمع المال ولا في جمع العربيات ولا في بناء البيوت والفلل إحنا في منافسة إيمانية جميلة ربنا قال عنها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات يلا عايزين نخش المسابقة ولذلك الحسن رضي الله عنه وارضاه كان يقول من نافسك في دينه فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحري اللي ينافسك في الدين نفسه يلا بسرعة وإنما اللي بينافسك في أمور الدنيا سيبها له وامشي أهم حاجة الدين وأهم حاجة الآخرة وأهم حاجة مرضاة الله سبحانه وتعالى ولذلك تخيل حضرتك وتخيل حضرتك إن من عظمة قدر قيام الليل انه كان فرض في حق النبي واصحابه لمده سنه كامله ثم نزل العفو على على الصحابه او عن الصحابه و- وعن الامه كلها فاصبح بعد ذلك نافله في حق الصحابه والامه من بعدهم واصبح فرضا على الحبيب صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل في السوره يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا الى أن وصل الى قول المولى عز وجل خد بالك بقى نزلت السوره كلها وأجل ختام الصورة بعد سنة نزل يعني نزلت الصورة كاملة ما عدا آخر حاجة آخر جزء في الصورة اللي هو إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن الله فنزل التيسير والتخفيف بعد سنة كاملة وفضلت فضل قيام الليل فريضة على النبي وعلى الصحابة لحد ما تورمت الأقدام وتعبت رجليهم ومش قادرين لأنه كانوا بيصلوا قيام الليل طول الليل فبقي بعد ذلك فرضا في حق النبي وأصبحت نافلة في حق الصحابة وحق المؤمنين من بعدهم بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لما بيوصف أهل القيام كما في صفات عباد الرحمن ربنا يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم فين سجدا وقياما الله أكبر إحنا بنبات على إيه يا جماعة ده في شباب بايتين ليل ونهار في في صلاة الديسكو وفي شباب ليل ونهار قدام الدش وفي شباب قدام النت وفي شباب على التليفونات وبنات ومعكسات وحاجات بنبات على ايه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ربنا بيوصفهم بيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا سبحان الله تتجافى جنوبهم الجنب ده فيه جفاء بينه وبين ال- المكان اللي بينام عليه هو مش طايق ينام هو بمجرد ما بيحاول انه ينام مش طايق عايز يقوم يصلي ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى همته عاليه لان ربنا قال واسجد واقترب هو عايز يقرب اكتر واكتر واكتر حبايب قلب العمر مش هنعيشه غير مره واحده يا نعيشها صح يا ملوش لازمه اصلا يبقى لازم نعيش حياتنا صح بفضل الله سبحانه وتعالى والدنيا لا تذم لذاتها إنما يذم في الدنيا المعاصي اللي بنرتكبها في حق الله سبحانه وتعالى إنما الدنيا مزرعة للآخرة نغرس هنا عشان نجني هناك اغرس قيام الليل تشوف وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة اغرس قيام الليل ربنا يكرمك يوم القيامة وتكون في الفردوس الأعلى مع النبي والصحابة اغرس قيام الليل هتلاقي الخير كله وهنشوف دلوقتي الخير اللي في قيام الليل شوف ربنا بيقول إيه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ابن مسعود بيقول فإذا فرغت من أداء الفرائض فانصب في قيام الليل إذا فرغت من أداء الفرائض فانصب في النوافل خدت بالك اوعى تضيع عمرك اوعى تضيع حياتك اوعى تقول الحمد لله صليت العشاء يلا بقى نقضيها بقى ايه يعني فبزي لحد الفجر اعمل اللي انت عايزه لا انت عبد لله وانت أمة لله سبحانه وتعالى عايزين نعيش العيشة اللي ترضي ربنا عنا وعايزين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى من منطلق مراد الله منا وليس من منطلق مرادنا نحن من الله ايه الفرق يا جماعه الفرق بسيط جدا بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم مرادي انا من الله بصراحه كده انا وانتم وكل الناس عايزين ناكل ونشرب ونتمتع ونتفسح ونعيش حياتنا بقى ونسكن في احسن فيلل ونركب احسن عربيات ونتجوز اجمل زوجات وعندنا اولاد والصحه زي الفل والفلوس ما شاء الله متطرسه عندنا في بيوتنا وعايشين حياه جميله وما فيش اي مشقات ولا متاعب ولا تكاليف ولا اي حاجه لكن مراد ربنا مننا ان احنا نكون عبيد لله سواء كنا اغنياء او فقراء سواء كنا مرضى او اصحاء سواء كنا وزراء ام كنا غف- غفر غفر او سواء كنا اصحاب مناصب او ناس بسطاء سواء كنا سواء سواء في كل الاحوال مطلوب مني ان انا اكون عبد لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وعجلت إليك رب لترضى تخلي شعارنا النهاردة نقول وعجلت إليك رب لترضى إن شاء الله محدش يسبقني النهاردة قولوا كده قول وخلي شعارك لن يسبقني إلى الله أحد إن شاء الله أكون أكتر واحد أصلي قيام الليل من الليلة دي إن شاء الله أكون أكتر واحد بفضل الله بيقرب من ربنا كل يوم يعني خد بالك حياتك ديت فعلا إن ما كنتش هتغتنمها صح هتندم على كل لحظة ربنا سمى يوم القيامة بأسماء كتيرة قوي لأنه يوم عظيم جدا فكان من ضمن أسمائه وأنذرهم يوم الحسرة من ضمن أسمائه يوم الحسرة حسرة على مين ده على الكفار الوحشين اللي كانوا بيكفروا بربنا لا وعلى المؤمنين ايه الكلام ده اه والله وعلى المؤمنين ليه الكافر هيتحسر لانه ما امنش بربنا والمؤمن هيتحسر لانه ما زادش ايمان وعباد وعباده وطاعه لله فعشان كده هيتحسر على كل دقيقه مرت في غفله وفي معصيه لله سبحانه وتعالى او غفله عن طاعه الله سبحانه وتعالى الحق عمرك عمرك ده هو الكنز الحقيقي يا ابن ادم انما انت ايام فاذا ذهب يومك ذهب بعضه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول والمستغفرين بالأسحار الله بيقول الصابرين والصادقين والقائم والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار قعدوا يصلوا يصلوا لحد ما مدوا الصلاة لحد السحر واستغفروا وقال جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بيستغفروا من إيه؟ طب ده طول الليل ده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا بيناموا قليل جدا وطول الليل قيام ما شاء الله وعبادة كانوا بيستغفرهم ايه كأنهم طول الليل في ذنوب وعمالين بيستغفروا يا سبحان الله ده حال المؤمن المؤمن يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو سبحان الله المؤمن طول الليل صلاة وقيام وبكاء وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى ورغم ذلك بيبكي خوفا على تقصيره أما المنافق فلا صلاة ولا عبادة ولا أي حاجة ورغم ذلك هو واثق الحمد لله داخلين الجنة داخلين يعني حاجة كده عافية واخد بال حضرتك فالشاهد في الموضوع عمرك وحياتك لازم تكون على مراد الله منك ان ربنا عايزك تكون عبد لله طيب شيخ محمود انت كده فتحت نفسنا بقى الموضوع قيام الليل وسخنتنا وزي ما بتعمل في الحلقات اللي فاتت ديت ربنا يعني يبارك فينا جميعا كلمنا بقى عن فضائل قيام الليل وعن ثمرات قيام الليل وده اللي هيحصل طبعا ده اكيد ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
ونسعد بنور نبيل وفور نبيل وفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين طبعا انا منتظر تفاعلكم وايميلاتكم ان شاء الله اللي تجينا على القناة ونرد عليها ان شاء الله ع- قدر الاستطاعة ومنتظرين تف- اتصالاتكم في اخر الحلقة ان شاء الله واتمنى تكون مداخلاتنا كلها عن قيام الليل عن الحلقة نفسها عشان فعلا يبقى ايه يعني نستفيد كلنا ان شاء الله من إيه اتصالاتكم واستفساراتكم الجميلة تعالوا نتكلم بسرعة كده في يعني عن فضل وثمرات قيام الليل في 2000 نقطة بسرعة كده سريعة كتيرة يا شريف طب خلاص نشيل نقطة ونخليهم 200 ثمرة برضه كتير طبعا كتير من الحلقه ما تقضيش يعني نخليهم 20 بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم يبقى نتكلم عن ثمرات قيام الليل في 20 ثمره جمل اوي اول حاجه خد بسرعه كده بس بعد ما تصلي على حبيبك واحنا قلنا يا جماعه واتفقنا في الحلقه اللي فاتت لو تفتكروا الحلقه اللي كانت بعنوان آه، النبي وذكر الله سبحانه وتعالى خلي لسانك شغال بالذكر بالله عليك طول ما انت بتسمع الحلقه كده شغل لسانك بالذكر كتر من الاستغفار قول سبحان الله ركز على ذكر محدد عشان ما ي... يعني الوقت ما يضيعش كده منك وتلاقي نفسك متلخبط لا ركز على ذكر واشغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى وانا نصيحتي كتر من الاستغفار أول حاجة أول من ثمرات قيام الليل إن قي- أفضل صلاة أو أفضل عبادة بعد الصلاة المكتوبة بفضل الله قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل رقم اثنين صلاة الليل أو قيام الليل هي مدرسة الإخلاص فعلا كما قال قتادة لا يقوم أو ما سهر الليل منافق مش ممكن واحد يقوم يصلي قيام الليل ومحدش شايفه ومحدش مراقبه ولا حد مطلع عليه ويكون منافق ده مش ممكن قيام الليل سمة من سمات المخلصين وسم- و- وقيام الليل دي هي المدرسة اللي خرجت لنا أجيال عظيمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا وتجد أكثر العلماء وأكثر الدعاة تأثيرا في الأمة هم أكثر الناس حظا من قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة شرف المؤمن الله حلو قوي شرف المؤمن قيام الليل مين اللي قال كده؟ جبريل عليه السلام نزل وقال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ بيقول له سبحان الله شوف بقى الكلام بقى بيقول له يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزي به واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس الله اكبر يبقى شرف المؤمن قيام الليل شرف ليا وشرف لينا جميعا ان احنا نصلي قيام الليل ولو بقدر بسيط واحنا قلنا يا جماعه قد لا يكون واحد فينا قادر يصلي 11 ركعه ولو ركعتين قوم وطول فيهم كده وصلي واخشع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى و- وصحي زوجتك وولادك وبناتك وصلوا كده والبيت يتملي بارك الله اكبر ربنا يحفظكم ويحفظ بيوت المسلمين اجمعين يا رب العالمين رقم أربعة قيام الليل يقينا بينهى عن المعاصي واحد راح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله على فكرة ما بخرجش ما بخرجش الاحاديث عشان ما اطولش الوقت لكن كل الاحاديث ما بين الحسن والصحيح وانتوا عارفين عهدنا بيننا وبينكم الحمد لله ودي امانه علميه يعني نسال الله عز وجل ان ربنا يكرمنا بها دايما. واحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله ان فلان او ان فلانا يصلي خد بالك بقى ولكنه يسرق بيصلي قيام الليل ان فلان يصلي بالليل لكنه يسرق قال اما انه سينهاه ما تقول قيام الليل هينهاه عن المعصيه دي لانه من كتر ما بيصلي قيام الليل وبيصبح الصبح يسرق هيلاقي نفسه في وقت من الاوقات مكسوف من نفسه معقولة أنا بصلي قيام الليل وأصبح الصبح أسرق مش ممكن إن شاء الله أتوب إلى الله سبحانه وتعالى يبقى قيام الليل لو عندك ذنب منغص عليك حياتك تعبك في حياتك لو عندك ذنب مضايقك في حياتك قوم صلي قيام الليل وشوفي ربنا هيكرمك ازاي وهتتخلصي من الذنب ده لو عندك ذنب مقدر عليك حياتك قوم صلي قيام الليل بفضل الله هتتخلص من الذنب ده رقم خمسة قيام الليل خد بالك بقى دأب الصالحين وتكفير للسيئات ومطردة للمرض للداء عن الجسد ايه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم الصالحين كانوا بيصلوا قيام الليل مفيش حد من الصالحين أبدا حياته تخلو من ولو حتى ركعتين قيام ليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم يعني بينهاك عن الإثم طب لو وقعت في الإثم خد بالك بقى وتكفير للسيئات لو وقعت حتى في الإثم فقيام الليل يكفر هذه السيئات وتكفير للسيئات وفوق ده كله ومطردة الله أكبر مش مش بيشفوا بس لا بيطرد فرق إن أقول لك إن المرض اطرد من الجسم وفرق إن أقول لك الحمد لله أنا ما بقتش حاسس بأي ألم لا قيام الليل يطرد المرض من الجسد وشوف النهاردة بقى الأمراض اللي انتشرت في بلاد المسلمين شيء لا يخطر على قلب بشر حاجة فوق الخيال أمراض يعني سبحان الله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين قولوا آمين فعايز ربنا يشفيك بجد من ضمن ومن من أعظم أسباب الشفاء قيام الليل قوم صلي قيام الليل لدرجة إن في دكتورة ربنا يحفظها كانت عملت بحث عظيم جدا في مسألة قيام الليل وأثبتت بالتقارير الطبية إن قيام الليل من أعظم أسباب العلاج في غضاريف الظهر والمفاصل تخيلوا وما خفي كان أعظم هي بتتكلم عن التخصص بتاعها فقيام الليل من أسباب الشفاء من الأمراض بفضل الله وأفضل الساعات هي جوف الليل الأخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها رقم ستة قيام الليل مجال التنافس عايزين نتنافس بقى ونتسابق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين من ضمنهم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل خدوا بالكم يقوم بالقرآن ده آناء الليل فيقول جار له يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل يا ريتني حافظ قرآن وأجمل حاجة في قيام الليل حفظ القرآن وقراءة القرآن من الصدر لكن لو ما معكش حفظ القرآن افتح المصحف وافتح المصحف وقوموا صلوا واقرأوا مفيش مشكلة بس المهم اوعوا تسيبوا قيام الليل ربنا يحفظنا يحفظكم رقم سبعة عايز ربنا يحفظ النعم اللي اداها لك ربنا أعطاك مال أعطاك زوجة صالحة أو أعطاك زوج صالح وأولاد صالحين ربنا أعطاكم حاجات جميلة أو في حياتكم عايزين ربنا يحفظ عليكم النعم ديت كتروا من قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم فإذا سألته منى عائشة تقول يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم رقم 8 هيتكتب لك ويتكتب لك قنوت ليلة كاملة بمئة آية قنوت يعني عبادة عبادة ليلة كاملة من العشاء إلى الفجر بمئة آية نصليهم وأقول لكم حتة بقى بيني وبينكم كده بقى حتة نستعمل فيها ذكائنا بقى في العبادة ممكن تكون المئة آية طويلة تعالوا ناخد قصار الصور اللي في نهاية اللي في جزء عامة أو في أي أجزاء أخرى يعني ممكن مثلا ناخد صورة مثلا الرحمن الآيات بتاعتها قصيرة وكتيرة وناخد ما جنبها صورتين ثلاثة برضو آياتها قصيرة وكتيرة جمع كام صورة كده من الآيات من الصور اللي آياتها قصيرة وصلي بيهم قيام الليل كل ليلة صلي ب 100 آية ال 100 آية مش هياخدوا معاك بفضل الله ربع ساعة لو صليت ب 100 آية قيام الليل يتكتب لك قيام ليلة كاملة إيه رأيك في الحتة ديت حتة جميلة أوي نعيدها تاني صلي ب 100 آية يتكتب لك قيام ليلة كاملة الدليل حاضر على عيني وعلى راسي اسمع الحديثين دول بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الأولاني رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين خلاص ده مش ممكن يكون غافل عن ذكر الله ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين اللي جايب قنط... قناطير من الحسنات الحديث الثاني بيقول من قرأ والحديث عند أحمد بسند صحيح من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوط ليلة كاملة الله يبقى بمئة آية حبايبي يتكتب لنا عبادة ليلة كاملة إيه رأيكم نختار كده بعض الصور وآيات قصيرة كده ونصلي بفضل الله سبحانه وتعالى يتكتب لنا عبادة ليلة كاملة جميل قوي رقم تسعة قيام الليل صلاة الأبرار صلاة الأبرار قال صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون بالليل ويصومون بالنهار ليسوا بأثمة ولا فجار لا بتوع ذنوب ولا فجار طب والأبرار دول فين؟ اسمع بقى لقول المولى عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله الله يبقى أنت تكون مع الأبرار والأبرار فين إن الأبرار للا في نعيم على الأرائك في الجنة ينظرون ينظرون إلى وجه العظيم الكريم التواب الرحيم سبحانه وتعالى وعشان النظرة دي إلى وجه الله على طول بعدها تعرف في وجوههم نظرة النعيم طبعا ما دمت تنظر إلى وجه الله النضرة والجمال كل والحلاوة لازم تكون في وشك بعد نظرة إلى وجه الله سبحانه وتعالى رقم عشرة التعرض ورحمات الله عز وجل في وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي على عباده من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ويظل الحق جل وعلا يكرر ذلك طوال الليل حتى يطلع الصبح الله وصدق من قال لبست ثوب الردى لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد الله قوموا ودوقوا حلاوة الطاعة وجمال قيام الليل ربنا يجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل يبقى التعرض لنفحات ورحمات الله عز وجل أخويا وحبيب أخت الفاضلة حدش فيكم محتاج أي حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة مش محتاج ربنا يغفر لك ذنوبك مش محتاج ربنا يوسع عليك وعلى أولادك مش محتاج ربنا يشفي مريضك مش محتاج ربنا يرحم ميتك مش محتاج إن ربنا يوفق أولادك قوموا بالليل قوموا وصلوا وادعوا قولوا يا رب ملناش غيرك يا رب نجح أولادنا واشفي مرضانا وارحم موتانا واكرمنا ووسع علينا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن ختامنا قوموا واطلبوا وادعوا في وقت التلت الاخير من الليل اجمل وقت واسعد اسعد وقت في الدنيا كلها رقم 11 الفوز بقرب الله سبحانه وتعالى شوف الحديث بيقول حاجه عجيبه قوي انا ما كنتش متوقعها وانا بقرا الحديث انا توقعت اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه في الثلث الاخير من الليل لا الحديث بيقول العكس كده بيقول اقرب ما يكون الرب من العبد الله ربنا سبحانه وتعالى اللي غني عن عباده هو اللي بيقرب لهم زي في الحديث الثاني من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا الله أكبر الودود سبحانه وتعالى فبيقول أقرب النبي بيقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر في الثلث الأخير يا مسلمين فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن رقم 12 الحاجة بقى العظيمة بقى قوي الكبير قوي الفوز بمحبة الله ربنا يحبنا ويحبكم يا رب حاجة حلوة أوي إن الواحد يعيش في كون صاحب الكون ومالك الكون وخالق الكون بيحبه يا سلام النبي عليه السلام بيقول في حديث قدسي حاكيا عن المولى عز وجل إن المولى عز وجل بيقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الفرائض لكن في حب تاني وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ده مين بيقول كده ده ربنا ربنا الودود فإذا أحببته خد الخير كله بقى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني أطلب اللي أنت عايزه أنت عبدي ولئن سألني لأعطينه بالتوكيدين ولئن استعاذني لأعيذنه لو خاف من حاجة أنا اللي هحميك وما ترددت عن شيء أنا فاعله هعمله هعمله بس بتردد فيه سبحان الله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن ليه يا رب قال يكره الموت وأنا أكره مساءته مش عايز أزعله سبحان الله شوف حب ربنا للعبد اللي بيصلي قيام الليل وبيصوم النوافل اللي بيتقرب لربنا بالنوافل أصل خدوا بالكم من حاجة واحفظوها من أخوك الصغير والله يا جماعة ما في حد مسلم على وجه الأرض ولا مسلمة بيأدوا النوافل إلا إذا كانوا بيحبوا ربنا لأن لو المسألة مسألة ان انا عايز انجو من النار وخلاص ولكن المحبه مش واخده الشكل الجميل ده اصلي الفرائض وخلاص والحمد لله واديت اللي عليا وربنا مش هيحاسبني على ايه على ترك النوافل لكن المحب عايز المزيد ايه اللي يقربني اكتر ايه اللي ربنا بيحبه اكتر سبحان الله فاذا احب الله عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل فوات السماء يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه بك ملائكه السماء ثم يوضع لك القبول في الارض بقيه الثمرات اكيد لازم نعرفها ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك ونسعد بنور نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني وأحبابي رجعنا لكم بعد الفاصل في انتظار اتصالاتكم إن شاء الله في الفاصل اللي جاي أو بعد الفاصل اللي جاي على طول مباشرة تعالوا نكمل مع بعض بسرعة عشان الوقت بيجري ثمرات قيام الليل ذكرنا 12 ثمرة تعالوا رقم 13 الفوز بدعاء النبي لك بالرحمة وده الحديث اللي احنا ذكرناه في أول الدرس رحم الله رجلا قام من الليل إلى آخر الحديث رقم 14 الفوز على الأعداء عايزين ننتصر على أعدائنا أنا عايز أقول النقطة دي بالذات بالذات او العنصر ده بالذات هديه لاخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين ان قيام الليل من اعظم اسباب الانتصار تخيلوا حاجه زي كده يعني سيدنا سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه كان يمر على الخيام فاذا راى خيمه او سمع منها من من يصلي قيام الليل ويقرا القران يقول من هنا ياتي النصر فاذا مر بالخيمه التي تليها ولقاهم نايمين يقول ومن هنا تاتي الهزيمه من اعظم اسباب النصر يقينا والله يا اخواني واحبابي قيام الليل دي روشته إخواننا أحبابنا في فلسطين وفي كل أقطار العالم من أقطار المسلمين أسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم اللهم أمين رقم 15 من ثمرات قيام الليل النجاة من العذاب سيدنا عبد الله بن عمرو بن ع... سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب بيقول كان الناس في عجاله سريعه بختصر لكم الحديث ان كان الناس في عهد النبي عليه الصلاه اللي يشوف رؤيه يروح يحكيها للنبي عليه الصلاه فتمنيت ان اشوف رؤيه فكنت بنام في المسجد فشفت رؤيه ان انا الناس الملائكه واخديني يوم القيامه ورايحين بيا على النار ف... وانا اقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار وفجاه راح جالهم ملك وقال له قال له قال له لم ترع ما تخافش ما تخافش يعني انت مش هتخش النار قال فاستيقظت فقصصت هذه الرؤيا على اختي حفصه فهي حكتها للنبي عليه السلام فقال لها نعم العبد نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل يقول سالم ابن عبد الله بن عمر فكان ابي لا يدع قيام الليل بعد ذلك ستين سنه ستين سنه ستين سنه عاشهم بعد كده يصلي قيام الليل بسبب كلمة سمعها من حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم 16 تخيلوا حاجة بقى عجيبة قوي يمكن أول مرة تسمعوها اللي بيصلي قيام الليل الله عز وجل يضحك له وصفة الضحك ثابتة لله عز وجل ولكنه ضحك يليق بجلاله وكماله ليس كضحك المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيذكر بيقول ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم كم من ضمنهم رجل له امرأة حسناء وفراش لين فقام وترك فراشه وزوجته وقام وصف قدميه بين يدي الله فيقول جل وعلا لملائكته ملائكتي انظروا إلى عبدي آثرني على شهوته سبحان الله فضحك المولى عز وجل للعبد بيثمن ليه ثمرة عظيمة جدا أن العبد ده يخش الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب إيه الدليل على كده حديث جميل في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي عليه في جزء من حديث بيقول فإذا ضحك الله إلى عبد في موطن من المواطن فلا حساب يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا منهم رقم 17 قيام الليل من أعظم أسباب الفوز بشفاعة القرآن يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته القيام منعته النوم بالليل طول الليل عمال بيصلي قيام بالقرآن ما شاء الله فيشفعان أو فيشفعان فيه بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى قيام الليل من أعظم أسباب الفوز بشفاعة القرآن لأنه هيصلي قيام الليل بالقرآن فيشفع بشفاعة القرآن بفضل الله رقم 18 ان قيام الليل من اعظم اسباب دخول الجنه ومش كده وبس والارتقاء في درجات الجنه حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنه غرفا غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها اعدها الله عز وجل لمن اطعم الطعام والان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام الله أكبر يبقى كده الغرف اللي في الجنة دي ربنا أعدها لأربع أصناف من ضمنهم اللي بيصلي الليل والناس والناس نيام والحاجة التانية بقى اللي هي الدرجات حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما الدرجات في آخر الحديث فأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام يبقى قيام الليل من أعظم أسباب دخول الجنة والفوز بغرف الجنة والارتقاء في درجات الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 19 قيام الليل مهر للحور العين ربنا يرزقنا وإياكم الحور العين أبو سليمان الدراني رجل من التابعين بيقول في يوم من الأيام قلت يا رب سأخطب حوراء في الجنة بثلاثين ختمة للقرآن في وقت قياسي نذر مثلا خلال مثلا 15 يوم مثلا إني هختم ختمة بالليل وختمة بالنهار لمدة 15 يوم هخلص 30 ختمة فجي خلص 29 ختمة وعند الختمة ال 30 تعب فنام شوية فرأى في المنام حوراء من حور الجنة بيقول لم أرى مثلها قط فرقدته في جنبي خبطته برجليها في جنبه وقالت أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير القيام فقام وختم ختم الثلاثين وقال اللهم إني قد جعلتها مهرا للحور العين رقم 30 ودي أعظم حاجة إن قيام الليل سبب للفوز بالنظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون مفيش حاجة أعظم من النظر إلى وجه الله لأن فعلا ألز لز لذة أو أمتع لذة في الجنة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في جنة الرحمن سبحانه وتعالى نويت تصلي قيام الليل ولا لسه لسه الكلام ما أثرش ده حضرتك وحضرتك مجرد ما تنووا بس قيام الليل وراحت عليكم نومة غصب عنكم يتكتب لكم قيام ليل في أكتر من كده يعني مجرد بس ما نخلص النية إن شاء الله النهاردة نصلي قيام ليل وقمت وتوضيت ونمت على وضوء وقلت أصحى إن شاء الله في الثلث الأخير لكن غلبتك عينك شوف وانت ناوي واخد بالأسباب وصدقت في هذه النية يتكتب لك قيام الليل وانت نايم والنوم ده يبقى صدقة من ربنا عليك ايه الدليل على كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى وانت نايم كده انوي هصلي نص الليل انويها نية واصدق مع ربنا فنمت وغلبتك عينك وقمت صليت الفجر يتكتب لك نص قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنية الجميلة ديت ربنا يتقبل منا ومنكم طيب سؤال صغير ازاي ربنا يتقبل مني قيام الليل سؤال حلو قوي مهم جدا انا هصلي قيام الليل بس ازاي ان ربنا يقبل مني حاجتين رقم واحد أخوي وحبيبي إخلاص اخلص النية ما تصليش قيام الليل وتروح تحكي لطوب الأرض تاني يوم ده أنا امبارح بقى وتقوم قايم الفجرية بقى راح مصلي بقى وعينيك بقى مش عارف عاملة ازاي ومشك مصفر مالك يا فلان والله الحمد لله يعني قدر الله وشاء فعل يعني بس إرهاق بقى أنت عارف قيام الليل بقى والعبادة ويعني أنت عارف ربنا قوينا بس ده يعني وجعلها خالصة لوجه الله أنت كده ضيعت أجرك ما تحكيش لحد ده كان في سلفنا الصالح كان بعضهم كان يقوم بيتسحب من جوار بجوار زوجته بيقوم يتسحب من جنبها وهي ما تعرفش ويصلي قيام الليل ويرجع وكأنه نايم عشان هي ما تعرفش فصلي قيام واخلص النية رقم اتنين في دعاء معين لو قلته بفضل الله ده من أعظم أسباب قبول قيام الليل اللي هو إيه النبي عليه السلام بيقول الحديث رواه البخاري من تعر من الليل اللي يقلق بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن دعا استجيب دعاؤه وإن قام فصلى قبلت صلاته الله اكبر اقولها تاني هقولها بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي يقوم بالليل حبايبي ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله لو قالها وقام يدعي بعدها يرفع الدعاء ويقبل وربنا يستجيب دعاء ولو قام صلى تقبل صلاته بفضل الله بحاجتين اخلاص والدعاء الجميل ده ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال الترهيب بقى من قيام من ترك قيام الليل برضه جاء الترهيب ازاي ان انت ما تصليش قيام الليل لان قيام الليل وان كان معلوش عقوبه يعني ترك قيام الليل اصل قيام الليل ده نافله وترك النافله لا يعاقب عليه الانسان لكن هيفوتك خير كبير قوي قوي وهتضيع خير كبير وده اكبر عقوبه للانسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ذكر امامه صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله كامله حتى اصبح قام صلى الصبح بس نام ما صلاش قيام الليل فقال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه الله اكبر العلماء بيفسروها بقى ثلاث تفسير بال الشيطان في اذنيه يعني قضى حاجته في اذنيه والتفسير الثاني بال الشيطان في اذنيه يعني سبحان الله ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين يعني منع عنه الخير يعني خلاه لا ينتفع باي خير يعني بالمره الحاجه الثالثه انه القى في اذنيه الاباطيل والوساوس يبقى إما إن هو فعلا بال على الحقيقة وإما إن هو ملأ أذنيه بالأباطيل والحاجة الثالثة أنه صده عن فهم القرآن أو عن سماع القرآن أو الذكر يبقى ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم أو على قافية رأس أحدكم كل ليلة ثلاث عقد يقول نم عليك ليل طويل فارقد اوعى تقوم فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا قام فصلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا لو ما عملش كده أصبح قبيح النفس كسلانا أكيد حضراتكم تقولوا طب أنت ذكرت لنا فضاء القيام الليل والثمرات والحاجات دي كلها عايزين بقى شوية أمثلة حلوة كده تشجعنا بقى على قيام الليل خد عندك شوية أمثلة بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام مر من على من امام دار عمر بن الخطاب فلا بيصلي قيام الليل وصوته عالي جدا وراح مارر على دار ابي بكر الصديق فلا بيصلي قيام الليل صوته هادي قوي فلما اصبحوا واجتمعوا في صلاه الصبح قال لعمر اخفض من صوتك قليلا وقال لابو بكر ارفع من صوتك قليلا سمع نفسك فاهم ازاي ولذلك صلى الله عليه وسلم نصحهم كده ليه عشان لما تسمع نفسك في قيام الليل ولو بسيط بس ما تسمعش الجيران قال لك كده ليه قال لك علشان تنتفع بسماع نفسك وانت بتقرا القران فتتاثر طب وقال ما تعليش صوتك ليه عشان ما تسمعش الجيران فيظن ان انت بترائي بقيام الليل خد بالك ابو بكر الصديق كان رجلا اسيفا كثير البكاء وكان بيصلي قيام الليل دايما ويبكي عمر بن الخطاب كان يصلي وكان في وشه خطان اسودان من كثره البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى ولذلك لما جاله رجل من خراسان وسال عنه ولقاه في المسجد في الثلث الاخير من الليل ولا بيصلي وبيدعي فقال له ألا تنام يا أمير المؤمنين قال إن نمت الليل كله ضاعت نفسي وإن نمت النهار كله ضاعت رعيتي فأنا بحاول أوازن ما بين ديت وما بين ديت سيدنا ابن مسعود حبيبنا صلى الله عليه وسلم يمر هو وأبو بكر وعمر من قدام دار ابن مسعود في الثلث الأخير من الليل لا واقف بيصلي وبيقرأ بسورة النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر وعمر بيقول لهم إيه من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود ابن مسعود خلص الصلاة وهيدا وهو مش عارف ان النبي بره فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى الا تطلبه الان ابواب السماء مفتحه فقال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد فقال النبي امين عمر بن الخطاب بس فرصه عمر النهارده بقى اسبق ابو بكر ان شاء الله واروح ابشر عبد الله بن مسعود بتامين النبي على دعائي قال رحت ابشره وأسرعت الخطى إلى بيت عبد الله بن مسعود بعد صلاة الصبح فإذا بأبي بكر خارجا من عند عبد الله بن مسعود قد بشره بتأمين النبي على ذلك فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر سيدنا أبو هريرة واحد اسمه أبو عثمان النهدي بيقول تضيفت أبو هريرة أسبوعا أسبوع كامل قعد عند أبو هريرة هو وزوجته والخادم بتاعه فبيقول فكان هو وزوجته والخادم بيقسموا الليل ثلاث تتلات الخادم يقوم يصلي التلت الأولاني مثلا ويصحي ابو هريره يصلي التلت تاني وابو هريره يصحي زوجته تصلي التلت تالت فيملوا البيت كله والليل كله عباده لله وقيام ليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في ليله الدخله حديث رواه مسلم. ليلة الدخلة قال زوجني أبي وما كان بي من رغبة في الزواج ولكن يعني أبوه أمره بكده بقى فاتجوز في ليلة الدخلة قام يصلي قيام الليل بزوجته ب 16 جزء من أول البقرة لحد آخر سورة الكهف شوف قد ايه وهي بقى بتصلي وراه طبعا ما يعني لو ما وصلتش وراه ممكن تتطلق يعني فشاك في الموضوع ان لما صبح الصبحيه عمرو بن العاص راح يطمن على حال ابنه فدخل على زوجة ابنه فقال كيف حال عبد الله شوفوا أدب المرأة الجميل ما شاء الله قال كيف حال عبد الله قالت نعم العبد لربي هو بالنسبة للعبادة ما شاء الله زي الفل يعني عشرة على عشرة قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف هو ما عرفش اذا هنتجوز اصلا انا جوزي لكن في العباده الله اكبر عليه سبحان الله من ضمن الحاجات الجميله برضو سيدنا سفيان الثوري رحمه الله رحمه الله امير المؤمنين في الحديث كان ياكل كتير جدا وبعدين لما يسألوه يقولوا له أمير المؤمنين يعني ليس هذا دأب الصالحين كثر الأكل ده قال إن الدابة إن الدابة إذا إذا علفت عملت الدابة لما تاكل كتير قوي تشتغل كتير قوي فيقوم يصلي قيام الليل بقى خد بالك أكلت وشبعت وخلاص تمام كده أقوم بقى أصلي إيه أصلي قيام الليل كان من ضمن المواقف برضو واحد اسمه الحسن بن صالح واخوه اسمه علي كانوا عايشين هما الاثنين مع امهم وكانوا مقسمين الليل ثلاث تلات امه تصلي التلت الاولاني وبعدين تصحى علي او علي علي يصلي التلت الثاني والحسن يصلي ايه التلت الاخير في يوم من الايام امهم ماتت فالحسن وعلي راحوا مقسمين الليل نصين انت النص وانا النص فعلي مات الحسن بقى يصلي الليل كله كان عنده جاريه باعها باعها للناس فلما باعه لهم باعها لهم فالجارية طبعا متعودة على قيام الليل لأن سيدها كان بيصلي قيام الليل فجاءت تصح أهل الدار قالت يا أهل الدار في تلت الأخير من الليل ألا تصلون فقالوا أؤذن لصلاة الفجر قالت سبحان الله وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة قالوا بلى لا نصلي إلا المكتوبة فجاءت إلى سيدها في اليوم التالي وقالت يا سيدي يا سيدي ردني إليك فقد أرسلتني إلى قوم لا يصلون قيام الليل فردها واشتراها مرة أخرى من هؤلاء الناس والأمثلة عظيمة وكثيرة جدا كان ثابت البناني رحمه الله رحمة النساء يقول كابدت قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به عشرين أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها يا ترى إيه الأسباب اللي هتعن على قيام الليل ده اللي هنعرفه بعد الفاصل ومنتظر اتصالاتكم ومكالماتكم تكون أتمنى تكون كلها عن قيام الليل إن شاء الله عشان برضه لو حانت الفرص كده نذكر لكم الأسباب المعينة على قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وده آخر فاصل ومنتظرين إن شاء الله اتصالاتكم أتمنى تكون إن شاء الله كلها عن قيام الليل إن شاء الله وربنا يرزقنا إياكم قيام الليل عايزين قبل ما ننسى عايزين نقول الواجب الواجب اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت هنضيف له حاجة المرة دي احنا اتفقنا لو حضراتكم فاكرين اتفقنا على كل يوم قراءة جزء من القرآن وقلنا ممكن نوزعها ما بين الصلوات الخمسة لو كل صلاة نقرأ قبلها صفحتين وبعدها صفحتين ادي اربعه في خمس صلوات ادي 20 صفحه كده جزء كامل ان شاء الله بدون مشقه وبدون اي تعب يبقى قراءه جزء حفظ صفحه قراءه سوره تبارك قبل ما ننام عشان دي من اسباب النجاه من عذاب القبر ومن اسباب دخول الجنه وقلنا مع كل دوت ان لساننا لا يفطر عن ذكر الله وهنضيف لهم بقى المره دي ركعتين قيام ليل ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك يا رب العالمين الحاجة التانية قلنا كل حلقة إن شاء الله نعمل فقرة كده عن السنن المهجورة السنة اللي مهجورة وإن شاء الله عايزين نحياها في هذه الليلة إن شاء الله السواك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول السواك مرضاة للرب مطهرة للفم ما شاء الله الحاجة التانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل وضوء يبقى السواك السواك يا جماعة أتمنى ان كل مسلم ومسلمه قاعدين قدامي من بكره ينزل يشتري سواك او يا ريت تهادوا تحبوا بقى كل واحد يجيب سواك هديه للتاني ويا حبذا لو الزوج يجيب سواك هديه لزوجته ولاولاده يبقى كل واحد يستعمل السواك كده ان شاء الله مطهره للفم مرضاه للرب سبحانه وتعالى الواجب الاخير آه، ان شاء الله نخش على الموقع بتاعي آه، الدخول عليه سهل قوي من جوجل آه، تكتب الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري او تخش www.abuammar.com وتخش ان شاء الله نسمع شريط قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونتعايش مع الشريط ده ان شاء الله كده والحلقه الجايه ان شاء الله نشوف انطباعكم وربنا يبارك فيكم تعالوا بقى آه، يعني هنستقبل اتصالاتكم طبعا و- و- و- وخلال طيب اول تليفون السلام عليكم الاخت صابرين السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا آه، انا بحب ليه ربنا يحبك ويحفظك يا رب
ممكن السؤال اتفضلي تحت أمرك يا صابرين آه، هل انا احاسب يعني على وسوسه الشيطان يعني انا موسوسه على الاخر يعني احاسب عليه يوم القيامه هتح- تحاسب على إيه معلش آه، يعني انا عندما اصلي اكون عندما أص- آه، تسمعني هكذا أنا سامع حضرتك بس الصوت عالي شوية آه، بتقول حضرتك لما هتحاسب على إيه معلش على الوسوسة آه نعم آه آه يعني هو الإنسان لا يحاسب على الوسوسة إلا إذا تحدث إلا إذا تكلم هو آه، عنده وسوسة في أمر معين أو شك في أمر ما فإذا تحدث يحاسب إن لم يحد- يتحدث لا يحاسب أما إذا كان قصد حضرتك على الوسوسة في الصلاة والوضوء فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتوضي لو كان بالمسألة في الوضوء أو في الصلاة وتوضي لو جالك الشيطان قالك لا أنت ما توضيش لا أنا اتوضيت إن شاء الله و- والصلاة نفس الحكاية الأخت فاطمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف وبركاته حالك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا بحضرتك آه والله يا شيخ انا الحمد لله من من الناس اللي بيقيموا الليل ما شاء الله.
وتفاتي محاضرة آه، صلاة الفجر بقيت بعد الفجر الفجر اقعد واقرا القران تاني ما شاء الله.
وجرد تاني واصلي ركعتين بعد الشروق الحمد ربنا لله يتقبل يا رب جزاك الله العالمين.
خيرا آمين يا والله يا شيخ انا ليا طلبين عند حضرتك اتفضل.
اول حاجة عندي صلة ارحامي آه، يعني ناس آه، يعني مش عايزة أغتابهم خالص ولكن هم مقاطعيني نهائيا وأنا بصلهم نعم.
وعندي اخويا يعني برضو آه، سيء جدا جدا سلوكه سيء خالص وبيجيب لنا مشاكل لغايه عندنا حاولت نعم.
معاه كتير جبت له ناس صالحين في البيت نعم.
وحاولت معاه كل المحاولات ما بيصليش و...
نعم.
وسبب دين وخوض في اعراض وغيبه وحاجه يعني رحمة الله رهيبه تعالى.
احاول معاه كتير مش ممكن احاول معاه مش ممكن مش عارفه ربنا اعمل يهديه معاه يا ايه رب.
وبعدين صله ارحامي برضو نعم.
ليا خاص النظام بتاعه هل اقطعه اقاطع الناس دي هقول لحضرتك أخت أقاطعه؟
فاطمة حاضر فمش عارفه اتصرف معاهم ازاي انا حاضر.
بصدهم في السؤال بس واضح، هرد الأعياد على حضرتك حاضر.
والمناسبات. وعايزك حضرتك تدعي لي يا شيخ حاضر أخت فاطمة عينيا حاضر عينيا حاضر ونولي امنيتي عنده يا شيخ حاضر يا اخت فاطمه عينيا حاضر بالنسبه لموضوع صله الارحام اخت الفاضله عندنا حديث اللي رواه مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم جاله واحد فقال له يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فالنبي قال له بكل بساطه لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل اللي هو الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يبقى اذا ما يهمكيش ان هم بيعاملوك وحش ما بيستقبلوكوش كويس و زياره ولو كل فتره ولو حتى بال- بال- بال- بالتليفون بالموبايل باي حاجه آه، يعني ولو كل فتره حتى في المناسبات المهم ما يبقاش في قطيعه وانت ليكي اجر عند ربنا بالنسبه لاخوك بقى كتري من الدعاء قادر ربنا يهديه في لحظه واحده الاخت الاستاذ ايهاب من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم عليك- الشيخ؟
يا اهلا وسهلا أهلا بحضرتك. أنا بحبك في الله.
احبك الذي احتني فيه ربنا يخليك الله يخليك. آه، دلوقتي يا عم الشيخ بس آه، الفكرة إن أنا مش قادر إن أنا أداوم على حكاية ال- آه، قيام الليل يعني.
آه.
داومت أسبوعين بعد كده لقيت نفسي بقطع في قيام الليل.
ما هو عايز حاجة ما هو بص يا هاب انت سمعت اتفضل.
انت سمعت قول ثابت البناني قال ايه؟ قال كابدت ما هي مشقه طبعا ده, ده حاجه تعب يعني كابدت قيام الليل 20 سنه قال وتلذذت بايه؟ 20 اخرى ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بقول للكل يا جماعه مش ايهاب بس بقول للكل المساله مش سهله محتاجه مجاهده ولكن مع اخلاص النيه لله والاستعانه بالله ربنا هيكرمكم وهتقدروا تصلوا قيام الليل وهتتلذذوا بقيام الليل ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف انتوا بس ذوقوا بس لذه ركعتين قيام ليل هتلاقوا نفسكم والله ما في شيء في الدنيا دي اغلى من قيام الليل لدرجه بعضهم كان بيقول ايه والله لولا قيام الليل ما احببت البقاء في الدنيا يعني شوفوا اللذه لدرجه ايه ولذلك احنا احنا قلنا هنقول الاسباب المعينه على قيام الليل كان من ضمن الاسباب او من اول الاسباب الاستعانه بالله فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله نستعين بالله كلنا ونقول يا رب اعنا يا رب على قيام الليل ده رقم واحد ومعانا اتصال ايوه ايوه ذكر الاخت جهاد السلام عليكم حصل كده عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا يعني هو انا مش ب- يعني هي غريبه اصلا بس مش بصلي قوي يعني نعم مش ملتزمه قوي بالصلاه نعم اتفضلي ايوه مش ملتزمه قوي يعني بس مش مربوطه السؤال بيها قوي سؤالك يا اخت جهاد بدفع يعني فيها كتير
طيب حاضر هجاوب على حاجه يا اخت جهاد انا عايز اقول حاجه يا اخت جهاد وللكل بقى احنا كنا المفروض في نعمل هنعمل برضو حلقات كده عن الصلاه ان شاء الله قريبا ان شاء الله نكلمكم برضو عن الصلاه بقى مش قيام الليل وبس عن الفرائض وعن صلاه الجماعه في المسجد نعمل لها حلقه ان شاء الله وعايزين نتكلم برضو عن عن السنن والرواتب سنن الرواتب برضو عايزين نعمل لها حلقه ان شاء الله عايز اقول حاجه مفيش حاجه عندنا اغلى في الدنيا دي كلها من ديننا دينك دينك لحمك دمك اغلى حاجه عندنا يا جماعه الدين واول حاجه واول حاجه في العبادات اللي سنسال عنها يوم القيامه الصلاه اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر الله ده لسه عنده صيام يا رب والزكاه وحج مش مشكله كل دوت المهم ان هو يكون بيصلي مش مشكله من- إنه مش مش مش قصدي يعني ان هو ما يزكيش ولا يصوم لا قصدي ان هو الصلاه عماد الدين فلو هو قصر في الصلاه هيضيع اللي بعديه ولو هو اتم الصلاه ربنا هيكبر كسره في الباقي فعشان كده بنقول لازم نواظب على الصلاه عشان كده محمد من مصر السلام عليكم
طبعا كيف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله اني احبك في الله يا شيخ محمود احبك الذي احبتني فيه ربنا يخليك الله يخليك كان لي سؤال بس بعد حضرتك اتفضل أما كان ممكن مثلا واحد ياكل ركعه الوتر بعد مثلا ركعتين من الشفع بعد العشاء بعد القيام الليل ولا عادي قبل القيام عادي؟
اه ما فيش ما فيش مشكله بص يا استاذ محمد بالنسبه لل- للوتر بالذات اللي يحب يصلي الوتر بعد العشاء ما فيش اي مشكله اللي يحب ياجلها في الثلث الاخير من الليل يبقى ده الافضل يبقى ده الافضل انما لو هو مش ضامن يصحى في الثلث الاخير يعجل ويصليها في بعد آه صلاه العشاء طب لو فاتته بعد العشاء وفاتته في الثلث الاخير يقوم الصبح بعد شروق الشمس بثلث ساعه ممكن ابتداء من الفتره ديت ممكن يصلي الوتر بعدها ركعتين مش هيبقى ركعه واحده يصليها ايه ركعتين الاستاذ شبراوي السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا عم الشيخ يا اهلا وسهلا الله يسلمك اخبار سيادتك ايه يا باشا ربنا يحفظك ويسترك بقول لك يا عم الشيخ محمود إن اتفضل.
انا انا باجي من الشغل الساعه 3 بالليل كده اه بتيجي من الشغل الساعه 3 بالليل اه بطلع الساعه 8 الصبح وباجي الساعه 3 بالليل يا خبر أبيض، من 8 يعني الص- ببقى جاي مثلا تعبان هلكان كده من 8 الصبح ل 3 بالليل اه والله بقى طب بتستريح امتى طيب
نعم بتستريح امتى ما انا يا دوب بستريح ثلاث اربع ساعات بالليل كده والله ده الله يقويك بجد الله يقويك عموما عموما يعني عموما يا اخ ببقى شبراوي جاي كسلان عاي- كده.
انا عايز اقول لك حاجه حلوه قوي عايزين يا جماعه بنحاول يعني ان شاء الله ربنا يا رب يرزقك يا رب بعمل طيب يعوضك عن ال- ال- الموضوع ده عايز اقول يا جماعه الانسان لما بيجي ينتقي عمل يشتغله بيحاول يلاقي عمل يعينه على ال- على العباده وعلى الصلاه الخمس والطاعه والقيام وغير ذلك لكن ان اضطر مثل مثل حال اخونا شبراوي ربنا يكرمه ان شاء الله هو في عباده ما دام مشغول بلقمه عيش حلال لكن اهم حاجه الا يفوت الفرائض وربنا يتقبل عايز اقول بس حاجه قبل ما اكمل بقيه الصلاه عايزين نقول نبذه يسيره كده عن الاسباب المعينه على قيام الليل طب بعد ام ياسين من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا شيخ أهلاً آه، بحضرتك.
ربنا يكرمك يا رب ويجعلك من غير حسناتك امين يا رب العالمين ربنا الله يحفظك يخليك ويجعلنا كده رفقه مع الرسول في الجنه ان شاء الله بس لما رب.
تخش الجنه يا شيخ ابقى افتكرنا كده وخدنا معاك ربنا يجمعنا واياكم يا رب وكل بقى جمهور ليله في بيت النبي ان شاء الله يجمعنا في الجنه مع النبي امين يا رب آمين العالمين رب العالمين.
امين اتفضلي.
آه، شوف يا شيخ انا زوجه ال- ال- زوجي يعني وقاعدين هنا وكده في نعم.
ال- في السعوديه بس آم، انا مش بشتغل هو حالي كله حال الاولاد والبيت والزوج فانا هي دي رسالتي في الحياه نعم.
فهل دي كافيه يعني وبصلي الحمد لله وبصوم نعم.
على قد ما بقدر يعني و... وانا ساعات بحس ان انا كده مقصره ان في حاجه ناقصاني لا ده انا عايز اقول لك حاجه يا ام ياسين عايز اقول لك بشرى حلوه لحضرتك والاخوات كلهم لكل النساء اه ربنا والله يبارك فيكم حالنا كله كده هنا يا أستاذ.
أنا عارف والله.
يا شيخ انا مش يعني مش حال لوحدي حال كل المصريات او كل ال- أيوة.
الاجانب عامه او حال البلد كله هنا كده نعم.
الزوجه بتبقى في البيت مع زوجها مع اولادها ما بتخرجش لا معاه نعم.
ما بتنزلش لا معاه ما بتقدرش تنزل تحضر دروس دينيه او نعم.
تحفظ قران او كده طب عايز أقول وحالها حاجة.
كله في البيت عايز اقول لحاجه يا ام ياسين آه، انا عايز اقول يا جماعه لكل اخواتنا وكل نساء المسلمين والله الذي لا اله غيره كون ان انت ربنا يكرمك وتقدري تصنعي جيل جيل بيحب ربنا ويعبد ربنا رسالتك مع طفلك دي اعظم رساله انا شايف ان ان جلوس ال- المراه في بيتها وحسن تبعولها لزوجها ووقوفها ورا زوجها عشان ينجح ومحاوله تربيه اولادها تربيه اسلاميه جميله وخلقيه عاليه وان هي تحاول تربيهم احسن تربيه انا انا انا في رايي ده ده اعظم من قيام الليل ده في حد ذاته من أرقى الكرب اللي اللي الواحدة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني اللي عندها بيبي صغير طفل صغير بتتعب جدا وبتسهر وما تعرفش تنام وممكن ما تعرفش تصلي قيام ليل وممكن يفوتها حاجات كتيرة لكن هي مأجورة إن شاء الله على كل خير بتعمله مع طفلها الصغير وعلى كل خير بتعمله مع زوجها الأستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وبركاته أستاذ محمد أهلا وسهلا محمد صفوت مع حضرتك أهلا بحضرتك ربنا يبارك فيكم تحياتنا لسيادتك وتحيات أهل المنيا لحضرتك كلهم الله يبارك فيهم جميعا يا رب ونتمنى لو سيادتك تنورنا في المنيا كده ده ونتكرر عينينا بيكم عينينا والله ان شاء الله في اقرب وقت نكون عندكم ان شاء الله اتفضل يا استاذ محمد
هل بالنسبة للقيام الليلي يجوز الواحد مصر على معاصي كبيرة زي الاحتكار زي الجزارين اللي بيغلوا بيغلوا اللحم على الناس اللي خدموا المسلمين بدون سبب نعم.
زي حد مثلا لا قدر الله ال- انتشر لك- للاسف كتير بين المسلمين شرب البنج والحاجات اللي, اللي كده المسلمين دلوقتي يعني للاسف ما حدش بيعتبرها ان هي ح- حرام في ناس كتيره ما تعتبرش ان هي حرام في افراح المسلمين اللي اللي لازم يكون فيها الم- الموسيقى والرقص و...
يعني مو- مجمل مجمل السؤال كلها هل آه، مجمل لو السؤال- قاموا الليل ممكن آه.
ربنا يتقبل منهم اه انا عايز اقول حاجه يا استاذ محمد آه عشان يا جماعه ما نيأس حد من رحمه ربنا مش هنقول بقى للي بيعمل ذنب اوعى تصلي قيام ليل مش هنقول للي بيعمل ذنب اوعى تقرب من الم- من بيت ربنا مين يقول كده يا جماعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى الخير هنؤجر عليه والشر هنتحاسب عليه ان لم نتب منه فهي دي القاعده اللي عايزين نقولها لو واحد واقع في شرب بنج ولا ولا بيعمل حاجه غلط ولا غيره بنقولوش ما تصليش قوم صلي صلي الصلاة زي ما النبي قال للرجل اللي قال له فلان بيصلي فإذا أصبح سرق قال أما إنه سينهاه ما تقول يا سلام طب تعالوا نشوف حتة صغيرة كده بعد بعد إذنك يا شريف عن الأسباب المعينة على قيام الليل عشان برضو احنا ذكرنا الموضوع لازم نقول لكم تصلوا قيام الليل زي أول حاجة الاستعانة بالله تاني حاجة الأخذ بالأسباب اظبط المنبه واوعى تحط المنبه جنبك حطه بعيد عنك وأول ما يرن اصحى خد المنبه وقفه وخش على طول على الحمام اغسل وشك عشان تفوق واوعى ترجع السرير مره تانية لان ممكن تنام واوعى المنبه يكون جنبك هتطفي تقول طب دقيقتين واصحى مش هتصحى هتصحى بعدها بساعه او ساعتين ويفوتك قيام الليل ويفوتك صلاه الفجر حاجه ثالثه النوم مبكرا نام بدري نام بدري الحاجه الرابعه ان على قد ما تقدر اوعى تاكل كتير قبل ما تنام انا مش بحرم الاكل بس الاكل كتير قبل ما تنام هيخليك تتقل ما تقدرش تقوم تصلي قيام الليل اتعشى عشاء خفيف يعني ربع رغيف مع آه، حته حبه عسل وكوبايه زبادي وحلو قوي بارك الله في مرزق ونام وقوم صلي قيام الليل وصلاه الفجر وكل يا سيدي بعد كده واستمتع مفيش مشكله استاذ محمد من فرنسا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا- حياكم الله يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك الاتصال قطع طيب طيب استاذ محمد من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله شيخنا وبركاته الحبيب يا اهلا بحضرتك ازي حضرتك محمد عبد الحميد عم الشيخ معاك يا اهلا وسهلا حبيب قلبي ازي حضرتك عم الشيخ عامل ربنا ايه يبارك فيك يا رب يحفظك كل سنه وحضرتك طيب وانت بالصحه والسلامه يا رب والاسره جميعا يا رب العالمين رب- ربنا يكرم حضرتك يا رب سؤال بس سريعا كده عشان ما أمور.
اطولش على حضرتك امورني جميل لو انا نويت ان اصلي في يوم الليل ايوه بس راحت عليا نومه وصحيت ساعه آه، اذان الفجر ايوه شفت كده انا ما, انا كان ما صليتش الشفعه ما- ولا الوتر ما- كده ولا عملت حاجه ما انا لسه ينفع اصليهم بعد صلاه الفجر ولا هم كده خلاص اقول لك يا استاذ محمد بص ال- طبعا ايه احنا لسه كان ذاكرين الحديث من شويه ان اللي, اللي جاي ينام وهو نام نام وهو ينوي ينوي قيام الليل فان غلبته عيناه كتب له ما اجر ما صلى يعني وكان نومه صدقه تصدق الله عز وجل بها عليه لما يصحى بقى الصبحيه ان شاء الله الصلاه اللي فاتته بالليل يجوز انه يصليها بعد شروق الشمس بتلت ساعه ما فيهاش اي مشكله خالص بس الشفع والوتر بدل ما هيصليهم ركعتين وركعه لا هيصليهم ركعتين وركعتين يعني لان الوتر اذا فاته بالليل بيصليه الصبح ركعتين ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال من ضمن الاسباب المعينه على قيام الليل قلنا ما تاكلش كتير من ضمن الاسباب ما تتعبش نفسك قوي بالنهار مش مش اشتغل بس بلاش شغل م- فيه ارهاق شديد بحيث ان انت لما تنام الواحد بيبقى عامل زي القتيل زي ما بيقولوا كده ما بيقدرش يصحى يعني اتعب نفسك تعب وسط عشان تقدر ايه تصلي قيام الليل من ضمن الاسباب ايضا النوم القيلوله بعد صلاه الظهر نام ولو نص ساعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فان الشياطين لا تقيل من ضمن الاسباب ايضا بفضل الله سبحانه وتعالى ابعد عن الذنوب واحد راح للحسن البصري قال له باخد كل الأسباب عشان أصلي قيام الليل ولا أقوم قال قيدتك ذنوبك قلل من الذنوب ابعد عن الذنوب عشان ربنا يكرمك بقيام الليل من ضمن الأسباب نام على توبة ويا سلام لما تقول دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره لأن الدعاء ده لو قلته ومت في الليلة دي تبقى من أهل الجنة ولو قلته في الصبحية ولي- ومت في النهار تبقى من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى فاضل حاجة بسيطة كده روح كده يا شريف آه، البعد عن المظالم اوعى تظلم الناس اوعى تجني على حد اوعى تظلم حد وتأذيه لانك لو ظلمت حد ممكن يدعي عليك والله بدعائه ممكن تحرم من قيام الليل ومن لذة قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى تا- من ضمن الحاجات برضو للأسباب قيام الليل البعد عن أكل الحرام أكل الحرام بيحول بين الإنسان وبين لذة العبادة وبين القيام أصلا للعبادة ابعد عن أكل الحرام كل لقمة حلال ما فيش أجمل من لقمة الحلال ولو كانت بسيطة ربنا هيجملها في حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن الأسباب سلامة القلب من الحقد والغل من ضمن الأسباب خوفك من الدار الآخرة من اللي هيحصل في الآخرة فعشان كده بتقبل على قيام الليل من ضمن الأسباب حبك لله سبحانه وتعالى بيعينك على قيام الليل من ضمن الأسباب بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا أن أنت على قد ما تقدر حاول أن أنت تستحضر لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أنا قلت الأسباب كده في عجالة سريعة لأن الوقت الحقيقة بيجري مين معانا يا أستاذ شريف أستاذ علي من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم انا انت يا اهلا وسهلا علي اهلا وسهلا
ازيك يا اهلا بحضرتك ازيك الله يسلم عمرك ربنا يحفظك سؤالك يا استاذ علي الوضع اللي انا فيها الله يبارك فيك ربنا يجمعنا وياك على خير يا رب انت من-
الصوت مش عارف مش واضح خالص عندي معلش يا انا شريف عندي اختيارات معلش مش سامحها خالص تقريبا الصوت بيقطع عندي يا أستاذ شريف الاخت عباده من مصر السلام عليكم السلام عليكم ده الاخ عباده الاخ عباده السلام عليكم سامحنا آه، ال- السلام عليكم عنده هو مش عندنا
لو سمحت يا شيخ عايز نستفسر عن آه، الدعاء اللي انت قلته لا اله الا الله وحده لا شريك له نعم له الملك يا ريت تعودوا مره ثانيه يعني هقوله ح- بس بس تصلي على حبيبك اللهم صل على سيدنا عليه محمد الصلاه والسلام الدعاء آه، هو هو هو ذكر بنقوله يا جماعه ده من اسباب تقبل العباده في قيام الليل بفضل الله حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل اللي يقلق بالليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله فان دعا استجيب دعاؤه وان قام وصلى قبلت صلاته حلو طبعا بسيط جدا جدا جدا ومن اعظم اسباب قبول قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وعايز نعمل حاجه يا جماعه آه طيب نشوف بعض الايميلات آه اختنا هبه من المغرب بتقول انا بنت محجبه اتحدث مع شاب بكل احترام من اربع سنين وهو من بلد اخر هل يجوز ام هذه العلاقه محرمه طبعا العلاقه محرمه يعني ما دام ما بيربطكيش بيه اي علاقه آه ما هوش عاقد عليكي ولا ت- يعني ولا حصل زواج ولا حاجه فيعتبر رجل اجنبي عن حضرتك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اترك الامر ده ولو هو عايز يتقدم يتقدم وبلاش كده يعني اعقده خليه يعقد عليكي واتكلموا براحتكم مفيش مشكله خالص آه، الأخت هند من المغرب بتقول أمي ماتت في 15 رمضان ودفنت يوم الجمعة آه، فما مصيرها عند الله خاصة أنها كانت إنسانة طيبة ومحترمة ما شاء الله حاجة جميلة قوي خد بالك بقى البشرة الجميلة اللي بينقلها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن اللي يموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة بينجو من عذاب القبر ودي حاجة جميلة جدا ذكرتها أنا في رحلة إلى الدار الآخرة في أسباب حسن الخاتمة أو علامات حسن الخاتمة الأخت أمينة من السعودية السلام عليكم
آه، الو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه كيف حالك يا شيخ الحمد لله ربنا يبارك فيك الحمد لله آه آه انا من الناس اللي معجبات آه مج- معجبين بك وببرامج الناس الله يبارك. الله يبارك فيك ربنا يعزك ويحفظك يا رب
ايه وكنت آه، حابه آه يعني اتكلم عن الصيام من كل اسبوع نعم آه يومي الاثنين اه طب جميل ده كويس فكرتينا ربنا يبارك فيكي جزاكم الله خير يا اختي امينه يعني يا ريت آه، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا رب ان شاء الله اخواني واحبابي يا ريت صيام الاثنين والخميس ثلاث ايام من الشهر العربي شيء جميل قوي قوي يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناتك اختي امينه آه، صيام الاثنين والخميس يعني ليهم اجر عظيم جدا والثلاث ايام يعني الحسنه لها فيحسب كانه صيام الشهر كله بفضل الله فربنا يتقبل اختي ليلى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ الله يبارك في حضرتك يا رب ويعزك بسأل حضرتك أنا دلوقتي مثلا في صلاتي أو في أو في أي أعمال بعملها بحس إن فيها رياء وفيها منافقة حتى نعم وبرضك انا الصيام بتاعي انا في اول الشهور بتاعتي في اول الحمل كان في رمضان اللي فات ده كنت لسه في الشهر الثاني نعم.
او الثالث نعم.
فكنت طبعا كان الدكتور منع عني ال- الصيام لان انا كنت آه، عافاك تعبان.
الله كنت بتقرا كتير او اللي هو الوحم والحاجات ديت نعم فبسال حضرتك انا دلوقتي مثلا دخلت في الشهور الثانيه بس انا بحاول اكل كتير لان أنا جسمي ضعيف طب اقول لحضرتك حاضر عينيا حاضر اخت ليلى اخت ليلى في عجاله سريعه كده آه، عايز اقول لك حاجه بالنسبه للموضوع ان انا بحس ان انا آه، اي عمل بعمله في رياء استعيذي بالله من الشيطان الرجيم ده مدخل مداخل الشيطان هو عايز يثبتك ويبعدك عن الطاعه وعن العباده استعيذي بالله من الشيطان وكملي وما يهمكيش منه خالص ما دمت انت بتجددي النيه في قلبك اما حته ان انت كنت في بدايه الحمل وكنت تعبانه والطبيب امرك بان انت ما تصوميش فخلاص يبقى ما صمتيش الحمد آه، ما فيش مشكله آه، انت بعد ال- ال- الموضوع ده اللي بالنسبه لل لل- يعني الواحده مثلا ما تكون حامل وما صامتش ما عليهاش صيام خلاص بعد كده هي بتطعم وهم خمسه خمس اصناف يبقى عليهم الاطعام وليس عليهم القضاء اللي هم مين؟ الشيخ الكبير والمراه المسنه والحامل والمرضع والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه حفظنا الموضوع ده خمسه عليهم ان هم لو افطروا لا لا لا لا يقضوا انما فقط يطعموا عن كل يوم آه، آه، مسكين فاذا يبقى اذا ايه الشيخ الكبير والمراه المسنه والحامل والمرضع والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه الاخت منى السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا حضرتك اهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب. وانت بالصحه والسلامه وكل المسلمين يا رب أمين يا رب. حضرتك انا آه، يعني انسه محجبه ومحترمه وعبر جيد جدا بس انا يعني عيب ان انا بتكلم مع الناس يعني كل ما اتكلم مع حد هنا- يعني عندنا في الشارع زي حضرتك كده ده عادي ولا غلط؟
بتتكلم مع آه، رجاله يعني يعني اي حد اه اه ح- بتسلمي على رجاله مثلا من آه، اهل الحي يعني وكده اه اه لا ما تسلميش يعني يعني بص حضرتك آه، اخت منى آه، يعني لو بتسلمي باللسان على ناس آه، اقارب حضرتك معديه مثلا وشفتيهم مثلا مفيش مشكله السلام عليكم ب- بكل ادب واحترام كده آه، طبعا بدون سلام بالايد وكده انما على جار ليكي او حاجه زي كده ده بيكون سبب فتح باب فتنه ان انا مثلا واحده ماشيه فبتسلم على جارها فطبعا ده ممكن يكون سبب فتح باب فتنه غير انه ممكن يساء الظن هي فلانه بتسلم على فلان ليه وانت عارفه طبعا يعني آه، بعض الناس اللي بيتصيدوا وبيسيئوا الظن باي حد فاحنا ما نحطش نفسنا في الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الاستاذ سيد السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ الله يبارك فيك اتفضل بالنسبه لقراءه القران بدون صلاه يعتبر قال- قيام ليل قراءة القرآن بدون بدون ايه بدون صلاه بدون صلاة لا ما يعتبرش قيام ليل طبعا لان احنا ايه هو اسمه قيام قيام ليل يعني هيقرا وهو بيصلي بس هقول لك حاجه صغيره خالص لو ان الانسان يا جماعه ودي برضو من ضمن الحاجات الجميله في ديننا الحلو ان احنا افترض ان انا ما عنديش قدره على قيام الليل لان بتعب وانا واقف بسيطه جدا ما دمت انا مريض ومش قادر اقف هصلي قيام الليل وانا ماسك المصحف او وانا بقرا من صدري وانا قاعد ولي الاجر كاملا اما ان كنت اقدر اقف لكن بفضل ان اقعد لاني مش عايز يعني رجليا بتتعب برضه شويه يعني او حاجه زي كده لكني مش مريض فهقعد وليا نص الاجر بس خلاص ما يعني إيه، بس في النهايه انا بصلي قيام ليل وما دمت هقرا كده هقرا طب ما اقرا وانا بصلي واستفيد باجر قيام الليل ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال استاذ عمرو السلام عليكم ايوه السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك اه صح حضرتك انا كنت بس عايز اسال حضرتك بالنسبه ل- لقيام الليل ايوه آه، هو حضرتك آه، هو مثلا آه، يعني آه، الواحد صلى قيام الليل من غير ما ينام يعني ما- مش لازم ينام مثلا ويصحى يصلي قيام الليل بعد كده نعم.
مثلا بعد العشاء آه، صلينا مثلا ركعتين نعم نعم لقيام الليل فهل ده يعتبر قيام ليل ولا اه اه طبعا يعتبر قيام ليل في اي وقت يا اخويا حبيبي من بعد العشاء لحد الفجر اي وقت تقدر تصلي فيه قيام ليل صلي قيام الليل مش شرط ان يكون لازم في الثلث الاخير لكن احنا بنقول يفضل ان يكون في الثلث الاخير لان ده وقت نزول الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله وهو بيسال من يدعوني فاجيبه من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فبنقول ده وقت نزول الرحمات من عند رب الارض والسماوات الاستاذ اشرف السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
إيه، ازيك يا شيخ اهلا وسهلا بحضرتك فكر في الله احبك الذي احبتني فيه ربنا يخليك اتفضل يا استاذ ربنا يتمك دمرك ان شاء الله اشوفك في في جنه في جنه النبي وفي جنه الفردوس الاعلى ان شاء الله امين يا رب احنا وانت وجميع المسلمين يا رب العالمين امين يا رب
إيه، اتفضل يا أستاذ.
شيخنا انا ممكن إيه، يعني سؤال شطرين اتفضل الشطر الاولى الشطر ان تدعو لي ولجميع المسلمين بال- بالفلاح وال والجنة الفردوس إن شاء الله ربنا يا رب يرزق جميع إيه، المسلمين.
كامل ليه؟
ربنا يعني يرزق- حاضر، أ- حاضر.
أ- أصلي رك- ركعتين حاضر حاضر بت- آه، نعم أصلي ركعتين ثم مثلا أقرأ قرآن ولا يعني بطلبة ال- على قيام الليل يعني؟
ال- السياق اه في قيام الليل ممكن يعني حضرتك مثلا ايه ممكن واحد عنده قدره على المواصله ان هو ان هو يواصل في قراءه القران آه، او في قيام الليل في واحد تاني ما عندوش قدره فبيصلي ركعتين ويجلس شويه يقرا قران ويجلس شويه يستغفر يجلس شويه يذكر ربنا وبعدين بعد كده يقوم يصلي ركعتين وهكذا فاضلين قد ايه يا أستاذ شريف 30 سنة تقف خلاص فإذا المسألة يا جماعة محتاجة بس إيه عزيمة أنا بالله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بالله عليكم بالله عليكم ذوقوا طعم وحلاوة قيام الليل بالله عليكم ما بقاش كلام مجرد حكاوي بنحكيها أو مجرد كلام نظري بالله عليكم نتواعد يا مسلمين ويا مسلمات ويا إخواني وأخواتي من الليل إن شاء الله نذوق طعم وحلاوة قيام الليل إن شاء الله وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين بالله عليكم تعالوا نحيي سنة السواك من بكرة نشتري السواك ونهدي بعض كده للسواكات إن شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بالله عليك يا زوج آه، صح زوجتك ويا زوجة صح زوجك وقوموا عشان تفوزوا بدعاء النبي ليكم رحم الله رجلا ورحم الله امرأة هتفوزوا بدعاء النبي ليكم بالرحمة يعني صلى الله عليه وسلم عايز نحافظ على قيام الليل ولو ركعتين قوموا اظبطوا المنبه قبل الفجر ولو بساعة أو بنص ساعة قوموا ذوقوا حلاوة وطعم قيام الليل واطلبوا اللي انتوا عايزينه لو عندكم مشكلة لو عندكم أي حاجة قوموا اطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى يعني الحقيقة الوقت بيجري معاكم بسرعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته